وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
بسم الله الرحمن الرحيم وربنا ييسر ان شاء الله ونستفيد بالدرس باذن الله. آه، بسم الله الرحمن الرحيم اسم الفصل الحث الكهرومغناطيسي او ببساطه شديده توليد الكهرباء عن طريق المجال المغناطيسي. هنبدا على طول بقا- ب- بتجارب فاراداي جاب ملف ومعاه جلفانومتر صفر تدريجه في المنتصف طبعا الملف ما فيهوش اي مصدر للتيار والجلفانومتر مش هينحرف الا اذا كان معايا هنا مغناطيس وبعدين وبدات احرك المغناطيس قربا او بعدا او احرك الملف نفسه قربا او بعدا طيب ايه اللي هيحصل خلينا واحدة واحدة نتكلم على تقريب المغناطيس وأنا بقرب المغناطيس هينحرف المؤشر في جهة معينة لما أجي أبعد المغناطيس هينحرف المؤشر في عكس الاتجاه طب إيه اللي حصل؟ طبعا المغناطيس له مجال مغناطيسي ودي خطوط المجال أو خطوط الفيض دلوقتي المغناطيس إذا كان ثابت فيعتبر لفات الملف موجودة في مجال ثابت أثناء تحريك المغناطيس اللفات دي هتقطع خطوط الفيض لما تقطع خطوط الفيض الإلكترونات الحرة اللي موجودة داخل اللفات هتبتدي تتحرك فالمؤشر بتاع الجلفانو هينحرف في اتجاه معين لما يبتدي المغناطيس يتحرك في عكس الاتجاه هينحرف المؤشر في عكس الاتجاه لان اتجاه قطع خطوط الفيض هينعكس طيب آه لاحظ فاراداي انه بزياده عدد اللفات هيزيد الانحراف كمان بزياده قوه المغناطيس هيزيد الانحراف كمان بوضع قلب معدني داخل الملف كل دي عوامل تؤدي الى زياده الانحراف بعد تجارب عديده قدر يلخص القصه كلها قال إن القوة الدافعة المستحثة المتولدة في هذا الملف تتناسب طرديا مع عدد اللفات وكذلك مع المعدل الزمني لتغير الفيض والصورة الن- النهائية لقانون فاراداي أهي ال EMF بتساوي سالب N delta phi m على delta t N طبعا عدد اللفات delta phi m على delta t معدل تغير الفيض والاشاره السالبه بتاعت قاعده لينز هنتكلم عن الاشاره السالبه بس بعد ما نفصص القانون شويه تعالوا نتكلم على الطرق اللي بيجي بيها المسائل على قانون فاراداي دلوقتي تخيل نفسك ان انت اللي هتحط المساله اللي معاك فيها الثلاث رموز دول يا ريت يكون معاك ورقه وقلم عشان نبتدي نرص الافكار بتاعتنا انا لما يكون عندي EMF بيساوي سالب N delta phi m على delta t وعايز اتخيل ايه الافكار اللي ممكن تتجاب تعالوا نمسك اول حاجه ال EMF ايه الفكر اللي هو ممكن يجيبه ممكن يطلبها مباشره وممكن يفكها ال EMF تتفك ب I R هيبقى I التيار اللي هيمشي في اللفات و R مقاومه السلك طيب ال I نفسها ممكن تتفك يا جماعه هتتفك بايه delta Q على delta t او Q على t وال delta دي ساعتها غالبا بتتشال مع ال delta t الثانيه طيب وكمان ممكن تتفك اكتر من كده لانه ممكن يطلب عدد الالكترونات اللي مرت هيبقى N Q الكترون على delta t طيب طب وال R ممكن تتفك برضو ب rho e L على A يبقى ال EMF ممكن نلعب فيها كل الشغل دوت طيب تعالى نتكلم على عدد اللفات الشغل اللي مشهور فيها طول السلك على محيط اللفة طيب اما ال delta phi على delta t فيها شغل كتير جدا اول حاجة ال delta phi يجوز انها تتفك ب B في delta A بالراحه تتفك بايه يا جماعه ب B في delta A اه اصل الناس متعوده معظم الشغل بتاعنا يبقى delta B في A لا خليني ابدا معاك بان ممكن يبقى B في delta A بمعنى مثلا لو انا عندي آه، مستطيل بس في ضلع متحرك وفي مجال منتظم وخلينا المس... ال- الضلع دوت اتحرك في هذا الاتجاه فهتلاقي ان المستطيل مساحته بق- بق- كانت كبيرة وبقت صغيرة يعني حصل تغير في المساحة اللي بتقطع الفيض في حين ان ال B ظل ثابت اه يبقى delta phi ممكن في المثال ده تتفك ب B في delta A ومثال تاني ممكن يكون عندي مجال منتظم زي مسألة في دليل التقويم وكان فيها ملف على شكل دايرة وبعدين ضغطناه من الجانبين واديك المساحة قبل الضغط وبعد الضغط وتجيب لي الفرق بينهم فهنا يجوز ان انا انزل اخر مرة delta phi B في delta A طيب بس الغالبية العظمى من المسائل بتتكلم على delta B في A طيب و delta B بقى لما اجي اجيبها في المسألة ايه الاحتمالات اولا ممكن اجيب لك كثافة الفيض غيرت من 3 من عشرة إلى 5 من عشرة مثلا يبقى هتجيب لي إيه 5 من عشرة ناقص 3 من عشرة طيب ممكن انخفضت إلى النصف انخفضت إلى الربع طيب في ألفاظ شائعة بقى زي دار الملف ربع دورة أو دار الملف 90 درجة أو نزع الملف او اختفى الفيض كل دول يا جماعة لما الملف يدور ربع دورة يعني كان في الوضع دوت بقى كده لما يدور الملف ربع دورة او يدور 90 درجة او ينزع الملف او آه، يختفي الفيض ده معناه ان كان في فيض وبعدين وصل للصفر يعني هنا هيبقى delta B هتساوي ما هو كان في B وبعدين بقى صفر يبقى delta B هنا هيساوي B طيب وبعدين لو قال لي دار الملف نص دورة أو دار الملف 180 درجة أو قلب الملف أو تضاعف الفيض كل ده هيبقى دلتا B بيساوي 2 B طيب كل دي افكار موجوده كتير في المسائل بتاعتنا وان شاء الله يعني معظم الطلبه بتاعتنا متدربين عليها كويس طيب الجزئيه الثانيه هنتكلم على قاعده لينز قاعده لينز الكلام فيها بيكون كالاتي نص القاعدة بيقول يكون اتجاه التيار المستحث بحيث يعاكس التغير المسبب له بمعنى الأول عايزين نفتكر لما التيار يمر مثلا ملف حلزوني بالشكل ده لو مر في التيار هيبقى ده قطب وده قطب تاني شمالي وجنوبي فمثلا لو أنا جبت جلفانومتر صفر في المنتصف وجبت مغناطيس يقترب بقطبه الشمالي ايه اللي هيحصل اثناء تقريب المغناطيس هيمر هنا التيار بحيث يولد هنا قطب شمالي فيعمل تنافر طيب يعني وانت بتقرب المغناطيس هيمر هنا التيار بحيث يعمل لك هنا ايه تنافر طيب لو انت جيت تبعده لو انت جيت تبعده هينعكس اتجاه قطع الفيض فهيمر هنا التيار في اتجاه عكس اللي فات فهيتعمل هنا قطب جنوبي يبقى قاعدة لينز بتقول يكون اتجاه التيار المستحث دائما بحيث يعاكس التغير المسبب له وقاعدة لينز يا جماعة بتخلينا نحط إشارة سالبة في جميع القوانين بتاعة الفيض طيب آه قاعدة لينز بيجي عليها أسئلة كتير وكان أقربها السنة اللي فاتت هنشوف كده سؤال مشهور دلوقتي عليها كان في حلقة معدنية مغلقة وحلقة تانية بس فتحناها ورسم لي مغناطيس ومغناطيس تاني وبيقول لي المغناطيسين بيسقطوا سقوط حر انهي مغناطيس فيهم هيصل للارض اولا المغناطيس اللي عند الحلقه المفتوحه هيقترب ويمر ويسقط سقوط عادي انما المغناطيس دوت لما يجي يمر قربا من الحلقه المعدنيه ديت هيمر فيها تيار يا جماعه بحيث يولد هنا قطب شمالي فهيعمل تنافر فهيخلي سرعة اقتراب المغناطيس أقل شوية من السرعة العادية طيب لما يعدي بقى لما يعدي يبقى هيبتعد بالقطب الجنوبي فهيبقى الحلقة من تحت يتعمل فيها قطب شمالي هتحاول تعمل تجاذب يبقى دلوقتي هتحصل عطلة آه، بسبب الحلقة دي مرتين مرة أثناء الاقتراب بسبب التنافر ومرة أثناء البعد بسبب التجاذب فالمغناطيس ده هينزل بعد ده طيب في سؤال تاني صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام ولو انه ده هيبقى على الحس المتبادل بس برضه هيدخل معانا في قاعدة لينز آه الرسمة دي آه، انا مش عايز الطالب يحفظ شكل معين ليها انا رسمتها من غير ما افتكر هما يعني كانوا البطاريتين كده ولا لا احنا هنتعامل معاها عادي جدا دلوقتي التيار لو تتبعناه هنا هيمر كده فهيبقى في اللفات دي ماشي بهذا الشكل يبقى لو بصيت صوابعنا اهي يا جماعه يبقى هيتعمل هنا قطب شمالي وهنا قطب جنوبي يبقى هنا هيبقى في قطب شمالي وهنا قطب ايه جنوبي بالنسبه للتاني هيمر التيار في هذا الاتجاه فلو بصينا عليه برضو هنلاقي صوابعنا كده مع اللفات ماشي يبقى ده برضو القطب الشمالي وده هيبقى القطب الجنوبي مرة تانية صوابعنا هي مع اللفات ده مع القطب الشمالي أما ده القطب الجنوبي طيب المغناطيسين وضعهم بهذا الشكل طب عايز مني إيه بقى ماذا يحدث لإضاءة المصباح لحظيا عند واحد زيادة المقاومة R اتنين نقصان المقاومة R صلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي تزود المقاومة R ايه اللي يحصل؟ اما ازود ار يقل التيار في الدايره ديت وبعدين يبقى وكانه مغناطيس يبتعد مره كمان تزيد المقاومه التيار يقل المجال يقل يبقى هيعمل كمغناطيس يبتعد طب لما الجنوبي يبتعد ايه اللي يحصل لما الجنوبي دوت يبتعد عن ده هيتولد هنا يا جماعة تيار مستحث بحيث يعمل هنا قطب شمالي وهنا قطب جنوبي الله يبقى هيبقى فيه هنا تيار مستحث ماشي في نفس اتجاه التيار الأصلي يبقى هنا هيبقى فيه زيادة مؤقتة في التيار بتاع الدايرة ديت تسبب زيادة إضاءة المصباح طيب ركز معايا في الثانية عشان تأكد لك الأولانية نقصان المقاومة R لو نقصت المقاومة R ديت إيه اللي يحصل؟ لو نقصت R يزداد التيار في دايرتها طب لما التيار ده يزداد يبقى يعمل الملف وكأنه مغناطيس يقترب لما التيار يزيد هنا يبقى هذا الملف هيعمل وكأنه مغناطيس يقترب قوم هيتولد هنا تيار مستحث مش ده بيقترب بالجنوبي يبقى هنعمل له جنوبي اه يعني هيكون التيار المستحث هنا يا جماعه عكس التيار الاصلي فهيسبب نقصان مؤقت لتيار الدايره ديت فتبتدي الاضاءه هنا تخفت وبعدين ترجع تاني عاديه اه يبقى اخد بالي الرسمه ديت لما اجي اتعامل معاها اول حاجه هحدد الاقطاب بتاعت ده والاقطاب بتاعت ده صلي على النبي صلى الله عليه وسلم انا عندي مسائل كتير جدا بس بصراحه محتار اكمل المسائل ولا اكمل شرح فخليني نت- نتعامل مع الشرح شويه والمسائل شويه الجزئيه الثانيه حاجه اسمها الحس المتبادل بين ملفين وببساطه شديده ان انا عندي آه، ملف هعامله على انه هو المغناطيس والرسمه اللي فاتت كانت برضه شغلها على الحس المتبادل بين ملفين ايه الحس المتبادل بين ملفين دوت هجيب ملفين متجاورين الملفين متجاورين بهذا الشكل وبعدين ازاي اخلي المؤشر هنا ينحرف بتأثير الملف الآخر ده بنسميه ملف ابتدائي وده بيبقى ملف ثانوي طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم المبدأ الأساسي إن اللفات دي إمتى يتولد فيها تيار مستحث لما تتعرض لمجال متغير طيب لمجال ايه متغير طيب يبقى انسى ده شوية المهم دلوقتي تفكر ان انت ازاي من هنا تحصل على مجال متغير المجال المتغير هنا هنحصل عليه بثلاث طرق اول طريقة الملفين وضعهم ثابت لحظة غلق الدايرة يبقى لحظة غلق الدائرة تؤدي الى ايه في الفيض يا جماعة زيادة في الفيض لان لما اقفل التيار هيبتدي ينمو فالفيض هنا هيبتدي يزداد اه فدي هيمر فيها او هتتعرض لمجال متزايد طيب وبعدين بعد شوية فهتلاقي المؤشر انحرف في اتجاه معين ثم هيعود الى الصفر تاني لان دي ممكن تيجي سؤال لوحدها ما الذي يحدث في لحظة غلق المفتاح هنا لما اقفل المفتاح هنا هينمو التيار فينمو المجال فينحرف المؤشر هنا في اتجاه معين ثم بعد تمام وصول التيار لنهايته العظمى يعود المؤشر الى وضع الصفر مرة اخرى طيب عايز المؤشر يتحرك تاني لحظة تقليل المقاومة يعني زيادة التيار لو انت قللت المقاومة دي شوية يعني جبت لي ال- الزالق هنا ايه اللي يحصل التيار هنا يزداد يبقى المجال هنا هيزداد يبقى المؤشر هنا هينحرف تاني برضه ثم يعود الى الصفر في نفس الاتجاه خد بالك طيب في لحظة تانية ممكن بقى لو مش عارف اعمل دي او دي اروح زائق الملف ده قربا من دوت يعني تقريب الملفين برضه يؤدي الى زيادة في الفيض طب مش احنا اتفقنا لما اجي ازود بالفيض وليكن مثلا هنا القطب الشمالي وهنا القطب الجنوبي لحظات الزيادة كلها وكأني هنا بقرب الشمالي فهيولد هنا شمالي وهنا جنوبي يبقى التيار هنا إذا كان في هذا الاتجاه يبقى التيار هنا هيبقى في عكس الاتجاه يعني يا جماعة لحظات زيادة الفيض اللي هي سببها حاجة من التلاتة تؤدي إلى تولد تيار مستحث في الثانوي بقى عكس اللي في الابتدائي يبقى تيار مستحث عكسي طب لو عكسنا كله كله هيتعكس الناحية التانية يعني لو في لحظة الفتح هيؤدي إلى نقصان الفيض طب ولحظة زيادة المقاومة يعني نقصان التيار برضه هيؤدي إلى نقصان الفيض طب إبعاد الملفين هيؤدي برضو إلى نقصان الفيض ده كله هيخلي بقى نقصان الفيض يعني وكأن الشمالي بيبعد فهيولد هنا جنوبي ويولد هنا شمالي فالتيار هيبقى ماشي هنا في اتجاه دوت وهنا برضه هيبقى ماشي في نفس الاتجاه نسميه بقى تولد تيار مستحث ايه طردي دي اسمها ظاهرة الحس المتبادل بين ملفين وتعريفها هي التأثير الكهرومغناطيسي الحادث بين ملفين بسبب تغير التيار في أحدهما طبعا ملفين متجاورين أو متداخلين طيب آه، يا ترى مقدار الحس المتبادل بين الملفين ده وتتوقف على المسافة بينهم ووجود قلب معدني داخل أحدهم أو كلاهم حجم الملفين آه، عدد لفاتهم طيب في قانون بيحكم هذه العلاقة القانون بتاع الحس المتبادل EMF2 بيساوي سالب M دلتا I1 على دلتا T في طالب سألني سؤال حلو قوي وقال لي يا مستر ممكن نخلي دي EMF S وديت M دلتا I P على دلتا T باعتبار ان دي بتحصل في الملف الثانوي ودي بتحصل في الملف الابتدائي قلت له الموضوع مش كده خالص هو اسمه الحس من الابتدائي للثانوي ولا اسمه الحس المتبادل بين ملفين اسمه ايه الحس المتبادل بين ملفين يعني كلاهما يؤثر في الاخر يعني ما تفكرش ان الابتدائي فقط هو اللي بيأثر في الثانوي ده الثانوي الاخر بيرد عليه الله هو مش الثانوي ده لما يمر فيه تيار هيولد مجال طب ما هو مجاله هيرد بيه على الابتدائي فلذلك اسمه يا جماعه ما اسموش حس من ملف الى اخر اسمه الحس المتبادل بين ايه ملفين ولذلك نحط هنا الارقام 2 و1 ما نحطش آه، آه، ابتدائي وثانوي طيب طب ليه حطيت ال I عند 1 لان هي اعتبرها خناقه وده اللي بدأ اللي تياره هيتغير ها هيغير مجاله فيبتدي يولد في الاخر قوه دافعه اه يبقى دلوقتي اذا تغير ط- بص الكلام يبدا ازاي اذا تغير تيار احد الملفين المتجاورين يبقى البدايه من هنا تغير التيار يبقى ده رقم واحد اه فان الاخر لو رقم اثنين بقى يتولد فيه قاف دال كاف مستحث فعشان كده يبقى القانون ايه EMF 2 بيساوي سالب M دلتا I 1 على دلتا T طبعا آه عيب طالب ثالثه ثانوي دلوقتي يقعد بقى يمسك لي ورقه وقلم ويقعد يحفظ لي تعريف معامل الحس المتبادل بين ملفين معامل الحس المتبادل بين ملفين انت حضرتك تحط القانون كده ما تقعدش تجيب ورقه وقلم امال اعمل ايه تسال نفسك امتى ده بيساوي ده لما ده يكون بكام بواحد يبقى معامل الحس المتبادل مل- بين ملفين يقدر بالقوه الدافعه المستحثه المتولده في احد الملفين عندما يتغير تيار الاخر بمعدل 1 امبير في الثانيه طب وحدة قياسه مشهورة جدا اسمها ايه الهنري وبتساوي فولت ثانية على امبير واخد بالك من اشارتي فولت ثانية على امبير يبقى فولت ثانية على امبير وبيساوي ايه الهنري طب عايز اعرف الهنري اسأل ال M امتى انت بواحد هنري يقول لك لما ده يكون بواحد وده يكون بواحد يبقى تحكي الحكاية كده الهنري هو الام لما ده بواحد وده بواحد يبقى الهنري هو معامل الحس المتبادل بملفين والذي إذا تغير أحد أو تيار أحدهما بمعدل واحد أمبير في الثانية لتولد في الآخر قوة دفع مستحثة قدرها واحد فولت آخر مرة الهنري هو معامل الحس المتبادل بملفين متجاورين أو متداخلين إذا تغير تيار أحدهما بمعدل واحد أمبير في الثانية لتولد في الآخر قوة دفع مستحثة قدرها واحد فولت طيب آه، في أجهزة يبنى عملها على الحس المتبادل بين ملفين طبعا أشهرها المحول عندنا الركن اللي جاي بعد كده خليني أدي سؤال سؤال مشهور قوي برضو على الحس المتبادل بين ملفين وهو سؤال امتحان رسم لي ملفين متجاورين حط هنا بطارية وهنا مفتاح وحط لي معاهم أميتر وبعدين وهنا آه، جالفانو صفر في المنتصف وبعدين بيقول لي ما الذي يحدث لكل من الجهازين المؤشرين بتوعهم عند غلق المفتاح هقول له لما اقفل الاميتر هيزيد وبعدين هيثبت لان التيار هيمر ويظل يمر طب بالنسبه للمؤشر بتاع الجلفانو هينحرف وبعدين ثم يعود إلى الصفر طب ليه هيعود إلى الصفر ما هو انحرافه هيبقى بسبب نمو المجال طب المجال هينمو ويثبت فده لما يتعرض لمجال ثابت يعود مؤشره مرة أخرى إلى الإيه؟ إلى الصفر آه يعني خد بالك لأن في طلبة بتكتب بتكتفي بكلمة إيه؟ إن ده هينحرف وده هينحرف لا أنا عايز ما بعد الانحراف ده هينحرف ويثبت ده هينحرف ويعود إلى الإيه؟ الصفر طيب إيه اللي هيحصل بالنسبة للملفين برضو لو زودنا قلب من الحديد المطاوع؟ لو زودنا قلب من الحديد المطاوع ده هينحرف ويصل الى نفس القيمه ولكنه هيتاخر شويه لان الحس الذاتي هنا هيزداد بس ده انحرافه هيكون اكبر يعني الجلفانومتر هينحرف بمقدار اكبر شويه ثم يعود الى الصفر طب ليه انحرافه هيبقى اكبر لان القلب المعدني لما يبقى موجود بيزيد من عمليه الحس لان معامل نفاذيته كبير فهيزيد من معدل قطع الفيض طيب بالنسبه لمسائل الحس المتبادل بين ملفين لما تيجي مسألة حس متبادل بملفين تحط قانون الحس المتبادل جنبيه قانون فردي تلقى المسألة اتحلت من خطوة واحدة هقول تاني لما تيجي مسألة حس متبادل بملفين هتحط قانون الحس المتبادل جنبيه قانون فردي على طول لأن قانون فردي خد بالك هو الأصل يعني المسألة هتتحل بالقانونين جنب بعض في معظم الأفكار طب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع اللي بعد كده اسمه الحس الذاتي لملف الحس الذاتي لملف وقلنا في تجربة هتبين الكلام دوت ببساطة شديدة هتجيب ثلاث أسلاك متساويين في الطول ومن نفس المادة ومن نفس مساحة المقطع تخلي واحد فيهم مستقيم وتخلي الآخر ملفوف لف حلزوني وتخلي الثالث ملفوف لف حلزوني على قلب من الحديد وتوصل طرفي كل واحد فيهم ببطارية تمام ومعاها مصباح وتبتدي تقارن بين سرعة إضاءة المصباح لحظة الغلق هتلقى في السلك المستقيم أول لما تقفل الإضاءة هتصل إلى القيمة العظمى فورا في الملف الحلزوني ذو القلب الهوائي الإضاءة هتتأخر شوية الملف الحلزوني ذو القلب المعدني الإضاءة هتتأخر شويتين وده سؤال مشهور علل نمو التيار في ملف حلزوني قلبه هوائي أبطأ من نموه في سلك مستقيم ونموه في قلب آه في ملف حلزوني قلبه معدني أبطأ نمو من نموه في الاثنين يعني هقول تاني السؤال نمو التيار في سلك مستقيم أسرع من نموه في ملف حلزوني قلبه هوائي أسرع من نموه في قلب حلزوني ذو قلب معدني طيب آه إيه السبب؟ هقول له التيار عندما ينمو في السلك المستقيم لا يعاني إلا من المقاومة الأومية فقط سلك مستقيم التيار هيعاني من المقاومة الأومية طيب الملف الحلزوني ذو القلب الهوائي تعالوا نشوف يحصل ايه الملف الحلزوني لو مشينا ورا التيار لما مر التيار في أول لفة اعتبرها ملف دائري اتمغنطت عملت مغناطيس فالمجال بتاعها أثر على باقي اللفات وكأنه مغناطيس يقترب يا اخوانا لأن هو عمال ينمو آه يعني عند مرور التيار في اللفات تتمغنط اللفات وينشأ عنها مجال مغناطيسي يؤثر على باقي اللفات اللي لسه ما وصلهاش التيار فيستحسها على توليد تيار يا ترى عكسي ولا طردي اعتبرهم متبادل بقى بين ملفين بس جوه نفس الملف آه التيار جاي ينمو يبقى عامل كأنه مغناطيس بيقرب فهيطلع له تيار مستحس تيار مستحس ذاتي عكسي يبقى أقول تاني علل يتأخر نمو التيار في الملف الحلزوني أقول له لأن عند مرور التيار في اللفات الأولى تتمغنط هذه اللفات وتؤثر على باقي اللفات وكأنها مغناطيس يقترب منها آه فيتولد في هذه اللفات تيار مستحس ذاتي عكسي عكس الأصل بقى فهيعوقه ولا هينقصه خد بالك بقى من الكلمتين يعوقه غير ينقصه يعوقه يعني إعاقة مؤقتة ينقصه يعني هيفضل مستديم معاه والله في حال ان التيار المستمر هو اللي داخل يبقى التيار المستحس الذاتي العكس ده هيعوقه بس هيعوقه هيعطله شوية بس بعدين هيوصل لنفس ال ال الشدة بمعنى في المثال اللي فات انا قلت لك السلك المستقيم والسلك الحلزوني نفس المقاومة الأومية ماشي واللمبتين اللي معاهم نفس النوع والبطاريتين نفس النوع فهيوصلوا لنفس الإضاءة خد بالك بس المستقيم هيوصل لنفس الإضاءة على طول والحلزوني هيتأخر شوية بس برضه هيوصل لنفس الإضاءة يعني شدة التيار العظمى سواء سلك مستقيم أو سلك حلزوني هتبقى متساوية امال ده اللي هيحصل بس تاخير شويه والرسم البياني بيقول ده الرسم البياني بتاع نمو التيار هنا ادي التيار اهو وادي الزمن التيار هينمو بسرعه في الاول وكانه سلك مستقيم بس بعدين لما يبدا يطلع له حس ذاتي يبدا يعطله ويأخره فيبتدي ياخد كيرف كده يبقى المنطقه دي بنسميها زمن النمو ماشي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لو حطينا قلب معدني التيار المستحث الذاتي العكس ده هيقوى فالعطله هنا هتزيد طيب بيحدث نفس الشيء ع- اثناء الانهيار خليك معايا صلى على النبي عليه الصلاه والسلام اثناء الانهيار لما تبتدي تفتح ال- ال- المفتاح بتاع ال- اللي فيه دايره فيها سلك مستقيم بينهار التيار فورا طب الدايره اللي فيها الملف بقى بص يا سيدي التيار بينهار في اللفات وهو بينهار في اللفات يعمل كمغناطيس يبتعد اه يعني المجال بتاعه بينكمش فاللفات اللي باقيه بقى اللي انتهى منها التيار وكانها تتعرض لمجال مش وكانها ده بيحصل تتعرض لمجال مغناطيسي يبتعد عنها فيولد فيها تيار مستحث طردي وكانه هيجري ورا التيار الايه الاصلي فبعد انتهاء الاصلي يظل هذا التيار المستحث الطردي لفتره بعد زوال التيار الاصلي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم هقولها لك تاني علل يكون انهيار التيار بطيئا في الملف الحلزوني طب ليه هقول له لان عند انهيار التيار الاصلي اللي بيحصل يعمل وكانه مغناطيس يبتعد عن باقي اللفات فيولد في هذه اللفات ايه تيار مستحث ذاتي طردي في نفس الاتجاه هذا التيار يبقى لفترة بعد زوال التيار الأصلي خد بالك والتيار المستحث الطردي برضه لما يجي ينهار هيولد تيار مستحث طردي تاني بس أقل منه شوية والتالت وهكذا فهيبقى في يعني التيارات مستحثه طرديه ورا بعضيها كده تعمل زي ديل للتيار فيبقى التيار لفتره لذلك لما نيجي نرسم الانهيار بص ترسم الانهيار سريع وبعدين يبطئ شويه في الاخر اه ده هيبقى زمن الانهيار طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم الحس الذاتي نستطيع التحكم فيه زيادته ونقصانه عن طريق التحكم في الشكل الهندسي للملف وعدد لفاته ووجود قلب معدني ولا عدم وجود قلب معدني طيب وممكن الغيه ازاي تلغي الملف تلغي سوري ال- ال- الحس الذاتي لهذا الملف قال لي الف ولف مزدوج ازاي تلف السلك وترجع بيه تاني يعني يبقى المنظر عامل كده ويبقى التيار في احد السلكين رايح وفي التاني جاي ده اسمه لف مزدوج ويقول لي علل تلف اسلاك المقاومات العياريه لفا مزدوجا اقول له لتلاشي الحس الذاتي يقوم قايل لي علل عندما تلف الاسلاك لفا مزدوجا يتلاشى الحس الذاتي وما اقول له لان اتجاه التيار في احدهما يكون عكس الاخر فيكون اتجاه المجال في احدهما عكس الاخر فتكون محصله المجال صفر فلا يكون هناك حس ذاتي طيب عايزين تجربه توضح اثر الحس الذاتي تجربه توضيح اثر الحس الذاتي هنجيب بطاريه 12 فولت او 9 فولت او 6 فولت ومعاها مصباح نيون عايز 180 فولت عشان ينور فمستحيل طبعا ان البطاريه هتنوره وبعدين هنبتدي نجيب ملف هنوصله على التوازي مع المجموعه وبعدين التيار لما نقفل ويمر التيار لن يحدث شيء طب وبعدين لحظة الفتح بقى ايه اللي حصل لحظة الفتح تحصل هنا إضاءة لحظية طب ازاي إضاءة لحظية وانا معايا بتاع 9 فولت ودي عايزة 180 فولت ال ال الكهرباء جت من هنا حصل إضاءة لحظية وهنا شرارة كمان يعني كهرباء جامدة جدا طيب فسر الإضاءة ليه ما حصلتش لحظة الغلق وحصلت لحظة الفتح هقول له لحظة الغلق ينمو التيار الأصلي فيتولد في الملف تيار مستحث ذاتي عكسي فيجعل النمو بطيئا يبقى وكأنه مغناطيس يقترب ببطء من اللفات فيكون قاف ده الكاف المستحثة الذاتية العكسية صغيرة لا تقوى على إضاءة المصباح طب لحظة الفتح ينهار التيار الأصلي فتتولد قاف دال كاف مستحثة طردية آه فيكون الانهيار أسرع أسرع من النمو فيعمل كمغناطيس يبتعد بسرعة فلما المغناطيس يبتعد بسرعة تكون قاف دال كاف المستحثة المتولدة أثناء الانهيار أكبر من اللي كانت متولدة أثناء النمو فتبقى قاف دال كاف كبيرة جدا فتحصل إضاءة لحظية وتحصل شرارة طيب أما عن قانون الحس الذاتي قانون الحس الذاتي EMF بتساوي سالب L دلتا I على دلتا T عايز أعرف L اللي هو معامل الحس الذاتي L هي ال EMF لما ده يكون بواحد يبقى معامل الحس الذاتي لملف يقدر بالقوة الدفعة المستحثة المتولدة في الملف إذا تغير تياره بمعدل 1 أمبير في الثانية طيب يقاس بالهنري يبقى الهنري هو معامل الحس الذاتي لملف الهنري هو معامل الحس الذاتي لملف إذا تغير تياره بمعدل 1 أمبير في الثانية لتولد فيه قاف دال كاف مستحثة قدرها 1 فولت طيب هننتقل بعد كده لمسألة بس صلى على النبي الأول صلى الله عليه وسلم آه المسألة هتبقى تجمع الفصل التاسع والفصل العاشر المسألة بطارية وده مربع اسمه A B C D ومرسوم هنا بالظبط 3 أمبير ومرسوم هنا آه، تيار شدته 4 أمبير والمسافة ديت 20 سنتي وطول ضلع كل آه، واحد من دول او طول ضلع المربع 30 سنتي ايه المطلوب المطلوب القوة التي يؤثر بها السلك على المربع بالراحة كده انسى السلك شوية لما تيجي تبص هتلقى الدايرة هو جايب لي قيمة تيار واحد بس اللي هو 3 أمبير طيب ما هو الكهرباء لما هتمشي هتمشي كده وكده أهو طب يا ترى التيار اللي هيمر في الأضلاع دي كام؟ في طالب يتسرع ويقول 3 أمبير يبقى هنا 3 أمبير لا واحدة واحدة ايه طول AD طول ضلع واحد طب المسار ABCD طول ضلعه او طوله ثلاث امثال طول AD واحده واحده طالما طول المشوار ده قد طول المشوار ده ثلاث مرات تبقى مقاومه المشوار ده قد مقاومه المشوار ده برضه ثلاث مرات يبقى التيار اللي هيمر هنا تلت هذا التيار يعني التيار هنا هيبقى واحد امبير ايوه وعايز تقتنع بس هي فيها فكر شويه ان هو مش حاطط هنا R وهنا R وهنا R لو هو كان حاطط لك هنا R وهنا R وهنا R وهنا R كنت انت على طول هتاخد بالك تقول اه يبقى المقاومه هنا R مر فيها 3 امبير تبقى المقاومه 3 R هيمر فيها امبير واحد اه بس هنا مش محطوطه ديت فانت هتتعامل معاها بطريقه ان المقاومه تتناسب طردي مع طول السلك يبقى دي اول خدعه في المساله ان التيار اللي معدي هنا 3 امبير واللي معدي هنا 1 امبير اه يعني طيب ماشي 1 امبير طيب هو بيقول لي بقى عايز القوه اللي بيأثر بيها السلك على المربع طب واحده واحده انا فاكر ان احنا اخدنا ان لما يكون عندي سلكين متوازيين بتنشأ بينهم قوه بتنشأ بينهم قوه مغناطيسيه طيب القوه المغناطيسيه ممكن تبقى تجاذب او تنافر طيب ده سلك وده سلك بيوازيه والتيار في نفس الاتجاه يبقى قوه تجاذب يبقى اول حاجه السلك هيجذب هذا الضلع ماشي طب يا ترى ايه تاثيره على الضلع اي بي الضلع اي بي مجاله كده يا جماعه ملوش دعوه بمجال ده يعني الضلع AB مش هيتاثر بقوه كذلك الضلع DC امال انهي ضلع اللي هيتاثر الضلع ده كمان اللي هو AD هيتاثر اخر بقوه تجاذب برضه طب انا عايز محصله القوه طب اعمل ايه هجيب القوه بين ده وده لوحدهم والقوه بين ده وده لوحدهم هسمي دي F 1 عشان ما اتلخبطش و F 2 طيب يبقى F 1 فاكر القوه بين سلكين اه mu I 1 I 2 L على 2 pi d دي اسمها القوه ما بين سلكين ويلا عوض دول ب 2 في 10 أس سالب 7 الأين الأين اللي عندك كام وكام؟ أربعة واحد طب والال الطول ده 30 سم يعني 30 من 100 على الدي البعد اللي هنا كام 20 سم يعني 20 من 100 طيب هتطلع القوة بقيمة معينة طيب واروح جايب اف 2 برضه هتبقى برضه بنفس القانون mu I ين L على 2 pi d عوض معايا يبقى دول يختصروا الى ايه 2 في 10 اس ناقص 7 طب ال I ين المره دي كام وكام لا المره دي 4 و3 طب وال L برضه 3 من 10 طب وال d المره دي هتبقى 50 من 100 واحسب القوه اه وتبقى المحصله بقى اه المحصله هتساوي اف 1 زائد اف 2 لان هم في نفس الاتجاه طيب نفس المسألة وكان فيها فكر تاني عايزين نكمله برضو عشان ناخد الفايدة كاملة أعاد رسم الدايرة بس هو رسم المربع الأول هو هو نفس المربع بس أنا صغرته شوية عشان المساحة بتاعت السبورة A B C D ماشي وأعاد التوصيل بطريقة أخرى أدي البطارية اهيت وقام موصل كده وبعدين وما ادانيش بقى طيارات خالص وده زي ما هو قال لي بقى عايزين القوة هنشوفها ازاي القوة مش هيبقى فيها شغل تاني الشغل هيبقى هنا في التيار يا ترى التيار هيبقى كام هنا وهنا طالب يقول لي أستاذ مش هو دي 3 امبير وده 1 امبير يبقى العمومي كان 4 امبير اقول له 10 على 10 يبقى يقول لي يبقى هنا العمومي 4 امبير يبقى يتفرع لان دي زي دي 2 و2 اقول له كده صفر على 10 خد بالك التيار هنا 4 امبير ماشي هنا مش هيبقى 4 امبير يقول لي ليه يا استاذ ما هي نفس البطاريه اقول له طب كمل نفس البطاريه بس ال R total هنا غير هنا اه يبقى بالراحه بقى هرجع للدايره الاولى واقول ال V battery هنا اسمها V battery وال I هنا كان بكام كان باربعه طب وال R total هنا بكام بص هنفترض ان مقاومه الدراع ده R ودول 3 R اه يعني R في 3 R على R زائد 3 R يعني 4 R هتروح شايل ايه ال R مع ال R يطلع R total ب 3 على 4 R كام يبقى محصلة ال R ات هنا 3 على 4 R طب يلا هنا V battery نفس ال V battery I total معرفوش لسه طب R total بص يا سيدي مش الدراع ده هيبقى 2 R ايوه والدراع ده هيبقى 2 R طب 2 R و2 R توازي يبقى R واحده يعني R total هنا هنسميها R طب يبقى I العموم يتجاب ازاي بص كده بمنتهى الهدوء يبقى V battery 1 بيساوي V battery 2 تمام طب V battery 1 هتعوض عنها ايه ب I total في R طب I total الاولانيه كانت كام كانت باربعه طب ومحصله المقاومات كانت 3 ارباع R طب V battery 2 ال I total ما اعرفهاش طب ومحصله المقاومات كانت ايه R هتشيل ال R مع ال R والاربعه مع الاربعه الله يبقى التيار هنا هيصبح 3 امبير بس وبعدين يلا نستوعب مش هو المقاومه هنا كانت 3 ارباع R وبعدين بقت R كامله يعني المقاومه زادت لازم التيار يقل وبعدين نسبه وتناسب المقاومه كانت 3 ارباع بقت 4 ارباع يبقى التيار كان 4 هيبقى 3 التيار العمومي هنا هيبقى كام 3 امبير فقوم يمر هنا تيار واحد ونص امبير وهنا تيار واحد ونص امبير وبعدين تتعامل مع القوة عادي بنفس الطريقة اللي فاتت يعني التركة في المسألة ديت كانت في شغل الايه الفصل التاسع خلونا نرجع تاني نكمل بقية شغل الفصل 11 بس صلي على النبي الأول صلى الله عليه وسلم احنا دلوقتي اتكلمنا على الحس الكهرومغناطيسي عموما والحس المتبادل بين ملفين والحس الذاتي الجزئية اللي جاية هنتكلم عن آه، قاعدة اليد اليمنى لفليمنج بس الأول في تجربة بسيطة جدا بتقول اشرح تجربة عملية لتوضيح أو لتحويل الطاقة آه، الحركية إلى طاقة كهربية تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية اشتغل ازاي؟ أول حاجة أجيب آه، مجال منتظم وبعدين احط هنا ساق معدنية ويفضل تبقى سميكة شوية عشان خاطر مقاومتها تبقى قليلة طيب وده سلك وده م- جلفانو صفر في المنتصف طبعا خطوط المجال اهي ويجي سؤال هبدأ بيه يقول لك علل قد يتحرك سلك مستقيم في مجال مغناطيسي وبالرغم من ذلك لا يتولد فيه تيار مستحث بص لي هنا ازاي تعرف تخلي السلك ده يتحرك ها من غير ما ده ينحرف حرك موازي وكأنك ماسك سكينة ودي فتل اوعى تقطعها اكن دي فتل اللي هي خطوط المجال وان السلك ده سكينه المفروض تتحرك من غير ما تقطعها تتحرك ازاي موازي ايوه يبقى السلك اللي هيتحرك في مجال وبالرغم من كده مش هيتولد فيه قوه دافعه ده اكيد بيتحرك موازي طيب طب عشان بقى يتولد فيه قوه دافعه آه يقطعها يتحرك لفوق او لتحت يبقى هي دي تجربه تحويل الطاقه الحركيه إلى طاقة كهربية طيب إلى أين يكون اتجاه التيار المستحث طبعا قاعدة اليد اليمنى لفليمنج هي اللي هتحدد الموضوع بشتغل ازاي بقول له طبعا ايديا اهي صباعي دوت مع المجال صباعي دوت مع الحركة باقي الأصابع الوسطى ده بيكون مع التيار في المنظر اللي قدامي دوت هفترض ان انا بحرك لفوق يا جماعة وعايز اجيب اتجاه التيار المستحث المجال اهو من الشمالي للجنوبي الحركة لأعلى هيكون التيار إلى داخل السبورة يعني هيبقى في هذا الاتجاه مرة كمان ده اتجاه المجال وخد بالك ان انا بعمل صوابع صباع صباع ما حدش بيعمل ايده ثلاثه مره واحده لا ده المجال وده الحركه فيكون التيار الى الداخل طيب يبقى انا اتكلمت دلوقتي عن تحويل الطاقه الحركيه الى طاقه كهربيه واتكلمنا عن قاعده اليد اليمنى لفليمنج بس تكتب ازاي لما اقول لطالب عرف قاعده اليد اليمنى لفليمنج ما يقوليش الاستخدام بس او الطريقه بس يقول الاثنين اقول له تس- يقول له تستخدم في تحديد اتجاه التيار المستحث ويسكت لا تستخدم في تحديد اتجاه التيار المستحث المتولد في مين ليه المتولد في سلك مستقيم يتحرك عمودي على مجال مغناطيسي منتظم ماشي آه الطريقة ازاي اقول له نجعل اصابع اليد اليمنى الابهام والسبابة والوسطى متعامدة على بعضها بحيث اذا اشار السبابة للمجال والابهام للحركة فان الوسطى هو الذي يحدد اتجاه التيار المستحث طيب آه تعيين قيمة هذه القوة الدافعة هعينها ازاي آه، هستخدم برضو قانون فاراداي ودي ليها استنتاج وممكن قوي يجي في الامتحان يقول لي استنتج قاف د الكاف المستحثة المتولدة في سلك اسهل رسمة بس انا عايز ارسم رسمتين كده عشان الناس بس الموضوع يبقى واضح بالنسبة لها ده مربع ناقص ضلع وده قطب شمالي وده قطب جنوبي يعني المنطقة ديت يا جماعة فيها مجال ثابت في هذا الاتجاه طيب وفي هنا ساق معدنية الساق معدنية دي هتنزلق من هنا لهنا فأثناء انزلاقها ايه اللي هيحصل هتقطع خطوط الفيض فيتولد فيها قاف دال كاف مستحثة بس الرسمة اللي في كتاب الوزارة مش كده انا عايزك بس انا رسمت دي عشان تتخيل معايا صح الرسمة هتيجي ازاي وكأنك تنظر من اعلى لو انت باصص من فوق هيبقى الوضع شكله ايه هتشوف ال- المربع ناقص ضلع ده كده تخيل معايا صح انت باصص من فوق وهشوف الساق المعدنية دي كده طب والخطوط هشوفها عمودية للداخل طبعا انا مش هشوفها لانها وهمية بس هتخيلها انها عمودية للداخل فترسم ايه بقى اكسات وزي ما قلت قبل كده لما تيجي ترسم المجال من فضلك راعي انه مجال منتظم فترسم الاكسات دي على مسافات متساوية وما تزهقش قلت والمفروض ان ده هيتحرك في هذا الاتجاه لو طالب شاطر وانا ما اديتوش طريقة الاستنتاج بس هو شاطر وكان مركز معايا في اول الحصة وقلت له هات لي قاف دال كاف المستحثة هيروح فورا جاري على قانون فاراداي بيقول لي EMF بيساوي سالب N delta phi m على delta t ويقول لي يا استاذ ما فيش هنا N اقول له ماشي شيلها EMF هيساوي سالب ال delta phi هيقول لي هنا المجال ثابت واللي اتغير هو المساحه بهذا المقدار اقول له مظبوط ما المساحه كانت كبيره صغرت يبقى هيفك لي ال delta phi ب B في delta A الله ينور على delta t يساوي السالب اهيت وال B اهي وال delta t هيحاول بقى يشوف لي ال delta A دي عبارة عن ايه مش ال delta A تمثل المستطيل دوت اللي طوله يعتبر L ده الطول بتاعه ماشي طب والعرض بتاعه هيعتبر المسافة اللي الساق جريتها هنسميها delta x اه يعني مساحة او التغير في المساحة هيبقى عبارة عن L في delta x طيب delta x المسافة اللي الساق جريتها على الزمن اللي استغرقته الله طب ما يدمج ده مع ده ويبقى السرعة ويبقى القانون بيساوي سالب B L V اه يبقى ال EMF اللي هتولد في او متوسطها اللي هتولد في هذا السلك نتيجه الجري دوت هتساوي سالب B L V بس خد بالك ده ده لما بيكون عمودي او بيجري يقطع الخطوط عمودي طب لو بيقطع بزاويه لو بيقطع بزاويه هتضيف ال sine theta حيث سيتا الزاويه بين اتجاه حركه السلك والفيض تاني السيتا هنا بين مين ومين اتجاه حركة السلك مع الفيض يعني مثلا لو كان الفيض كده والسلك بيتحرك كده الزاوية اللي ما بين اتجاه حركة السلك والفيض هي دي ال sine theta يبقى دلوقتي القوة الدافعة المستحثة المتولدة في سلك هتساوي سالب B L V sine theta طيب هننتقل دلوقتي لحاجة اسمها التيارات الدوامية بس قبلها هنحط القانون ده قدامنا ونحاول نطلع منه بعض الملاحظات ال EMF اللي هتساوي سالب B L V sine theta لو سئلت امتى تبقى اقصاها يبقى لما sine theta تكون اقصاها يعني بواحد يعني لما سيتا تكون بتسعين يعني لما يتحرك السلك عمودي طب امتى تكون بصفر يبقى لما ال sine theta بصفر يعني السيتا تكون بصفر يعني لما السلك يتحرك موازي لخطوط الفيض لو طلب منك رسم بياني والله لو ما بين ال EMF وال B او L او ال V او ال sin theta نفسها هيطلع طردي انما بقى لو بين ال EMF وال theta هيطلع معانا منحنى جيبي طيب عندي بعد كده آه الجزء بتاع التيارات الدوامية تعالوا نشوفه إن شاء الله بعدين ناخد مسألة التيارات الدوامية عايز أعرف المعلومات اللي جاية عنها تعرفها طرق حدوثها الفوائد الأضرار طرق التلاشي هو مش هيبقى تلاشي هو هيبقى تقليل ايه التيارات الدواميه دي خلينا نبدا بطرق الحدوث ايه التيارات الدواميه دي صلي على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم دلوقتي لو احنا معانا قلب معدني كتله معدنيه مصمته مش مجوفه زي دي موجوده بين قطبي مغناطيس يعني هي هي بتتعرض لمجال مغناطيسي ثابت ماشي وهنخليها تدور عارفين ايه اللي هيحصل عشان تتخيل صح من فضلك وعايزك تبقى فاهم اقسمها معايا نصين تخيل ان احنا قطعناها نصين لو احنا سي مثلا هنلفها في هذا الاتجاه يا جماعه يبقى في اللحظه اللي احنا مصورينها ديت الشق الايمن يتحرك للداخل والشق الايسر يتحرك للخارج طيب خلينا مع الشق الأيمن عايز أحدد اتجاه اتجاه إيه بقى مش ده معدن آه هيتحرك عمودي على مجال مغناطيسي أيوة أنا بقول لك بص للشق الأيمن طيب يبقى هنشأ تيار مستحث طلع إيدك اليمين مجال أهو حركة جوه تيار مستحث تحت ها مجال أهو حركة جوه تيار مستحث تحت يعني هذا الشق ينشأ فيه تيار مستحث لتحت طب هنا بقى مجال اهو طيب الحركة لبره تيار مستحث لأعلى يبقى الشق الأيمن التيار فيه هيبقى تحت ودوت لأعلى مع الدوران التيارين يسلموا على بعض آه وعشان دي كتلة معدنية وافهم الكلام كتلة معدنية يعني اعتبر مقاومتها صفر ما هي كتلة معدنية قصيرة مساحتها كبيرة مقاومتها النوعية صغيرة فده كله هيخلي ان مقاومتها اساسا صغيرة جدا تكاد تكون صفر فالتيار هيقوى ما هو ما عندوش مقاومة آه ويدور في مسارات دوامية تؤدي الى زيادة درجة الحرارة جدا الى درجة قد تصل الى درجة الانصهار طيب ممكن يحصل التيارة الدوامية دي تاني آه، في اسطوانة معدنية قررت انها مش هتدور بس حظها بقى ان هيتلف حواليها سلك مش بس كده وهيتصل بمصدر تيار متردد اي متغير الشدة والاتجاه فهينشأ عنه مجال ما هو ده هيبقى ملف حلزوني اهو هينشأ عنه مجال طيب اتجاهه هيتغير اه يعني هذه الاسطوانة هتتعرض لمجال طالع نازل فهيقطع المجال المغناطيسي هيقطعها فهيتولد فيها تيارات دوامية في هذا الاتجاه عمودي على اتجاه المجال يبقى لما أسأل حضرتك متى تحدث التيارات الدوامية تقول لي إيه إما بدوران كتلة معدنية في مجال مغناطيسي ثابت أو بتعرض كتلة معدنية لمجال مغناطيسي متغير ناشئ عن تيار متردد طب عرف التيارات الدوامية اوصفها هي تيارات ايه نشأت فين ليه هي تيارات مستحثة تتولد في ايه كتلة معدنية ليه بسبب تعرضها لمجال متغير وتؤدي الى ارتفاع درجة حرارة الكتلة قد تؤدي الى درجة انصهارها الفوائد بنستغل دوت في صهر المعادن في حاجة اسمها أفران الحس يبقى لما أقول لحضرتك ما الفكرة العملية لأفران الحس تقول لي التيارات الدوامية طب الأضرار قد تؤدي إلى تلف الأجهزة كما تفقدنا كثير من الطاقة في صورة طاقة حرارية غير مرغوبة طرق التلاشي إزاي أقلل أثر التيارات الدوامية يا أخي هو التيار بيخاف من إيه من مقاومة يبقى طالما طيار عايزين نقلله يبقى هنجيب له مقاومة في سكته ازاي بص يا سيدي مش التيار الدوامي هنا ماشي لفوق هتعمل ايه هتجيب الكتلة المعدنية دي تقطعها عارف تخيل ان انت جايب ايه قطعة معدنية يعني فلوس برايز مثلا كده فوق بعض ماشي هتبقى الساق بدل ما هي ساق سليمة لا اكنها برايز كده فوق بعض ونلزق كل واحدة في التانية اه ليه بقى لان هخليها بالشكل ده وبين كل جزء والتاني احط مادة عازلة فالطيار وهو ماشي يلاقي مادة عازلة ومادة عازلة ومادة عازلة ومادة عازلة كلهم متصلين توالي تبقى المقاومة هنا بقت كبيرة جدا فيضعف جدا طيب بالراحة بقى يبقى لما يقول لي كيف يمكن التغلب على التيارات الدوامية او تقليل اثرها اقول له يتم ذلك بتقسيم القلب المعدني الى شرائح اوعى تسكت على كده تقول شرائح معزولة واوعى برضه تسكت على كده تقول بحيث يكون اتجاه تقسيم ماله يوازي الفيض طب لو قلت لك علل ليه لازم يوازي الفيض تقول لي حتى يكون عمودي على التيار الدوامي حتى تكون المقاومة عمودية على التيار الدوامي فيضعفه مرة كمان ازاي اقلل اثر التيارات الدوامية اشرح القلب المعدني الى شرايح معزولة بحيث يكون اتجاه التقسيم ماله يوازي الفيض عشان يبقى عمودي على التيار الدوامي فيضعفه طب اديني امثله اسطوانه الموتور مقسمه اسطوانه الدينامو مقسمه القلب بتاع المحول مقسم طب بتاع الجلفانو مش مقسم ليه ليه اسطوانه الجلفانو مش مقسمه لان اسطوانه الجلفانو ثابته في مجال مغناطيسي ثابت فاساسا ما فيش تيارات دواميه فلا داعي للتقسيم طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي مسألة يقول لي إذا علمت أن لدينا حائط اتجاهه من الشرق إلى الغرب عندي حائط اتجاهه من الشرق إلى الغرب علقت عليه ساعة ساعة آه ساعة حائط وكان عقرب الثواني طوله 14 سنتي عقرب الثواني طوله 14 سنتي ماشي احسب قاف دال كاف المستحثة المتولدة في هذا العقرب علما بأن متوسط كثافة الفيض التي تقطع هذا العقرب 2.5 في 10 أس ناقص 6 تسلا طب ايه قصة ان الحائط من الشرق الى الغرب المفروض يا جماعة ان مجال الارض جاي من الشمال للجنوب يعني واخد آه، في هذا الاتجاه فلما يكون الحائط من الشرق الى الغرب والساعة معلقة عليه من الشرق للغرب فحركة الض- ال- ال- آه، العقرب هتبقى عمودية على خطوط فيض الارض فهتبتدي تقطعها طيب يبقى القانون ايه هنا ال EMF سالب B L V و sin theta هتبقى ب 90 يعني sin 90 بواحد طيب ال B موجوده ال B موجوده 2 ونص في 10 اس ناقص 6 طيب ال L ال L ب 14 سم يعني 14 من 100 فاضل مين ال V ما ادهانيش في المساله بسيطه صلي على النبي عليه الصلاه والسلام هي سرعه العقرب ينفع اقول مسافه على زمن ينفع المسافه اللي هيمشيها عقرب الثواني خلال لفه واحده هتبقى محيط اللفه 2 pi R ماشي طب والزمن زمن اللفه الواحده يعني هيبقى 2 في 22 على 7 وال R هنا الناس اللي ما كانتش معايا هعيدها لهم تاني سرعه العقرب عقرب الثواني ده حتى يعني يبقى عيبه في حقك وانت علمي كده لو قلت لك هات لي سرعه عقرب الثواني وانت مش عارف سرعه عقرب الثواني تجري تقيس طوله وبعدين تقول مش السرعه مسافه على زمن اه طب المسافه هي محيط اللفه على زمن اللفه طب محيط اللفه 2 pi R يعني 2 في 22 على 7 وال R هنا اللي هو طول العقرب ب 14 من 100 وزمن اللفه الواحده 60 لان لفه العقرب الثواني هتبقى دقيقه على السبعة فيها الواحد على السبعة فيها الاتنين من مية اخد الرقم ده كله واروح اعوض بيه عند السرعة يطلع الناتج كذا فولت طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تانية نقولها سريعا كده بيقول لي العدي- عندنا سلك ايه عمودي خارج الصفحة ماشي نرسمه نقطة ولا X احنا اتفقنا X لجوه ونقطة لبره طيب المجال بتاعه بهذا الشكل وبعدين وهنا نقطة A أو نقطة خلينا بالأرقام 1 2 3 4 قال لي هذا المجال قيمته اتش قيمته اتش اتش تسلا طب الاول حدد لي اتجاهه المجال اهو ايوه يبقى آه طياره اهو يبقى المجال في هذا الشكل طيب وجنبيه مجال الارض في هذا الاتجاه ايضا اتش تسلا طب وعاوز ايه عاوز مجال المحصلة او محصلة المجال عند الاربع نقاط اول حاجة اخد بالي يا جماعة ان النقطة دي مثلا النقطة رقم ثلاثة تتعرض لمجال السلك وايضا مجال الارض في هذا الاتجاه وهنا برضو ده مجال الارض وده مجال الارض طيب عايز ايه عايز محصلة المجال في كل واحد عنده نقطة 1 المجال بتاع السلك في هذا الاتجاه ومجال الارض في هذا الاتجاه فالمجالين متعامدين يبقى ال B هتساوي جذر B 1 تربيع و B 2 تربيع يعني جذر H تربيع و H تربيع يعني جذر 2 H تربيع يعني H جذر 2 وكذلك نفس الحال عند النقطة رقم ثلاثة النقطة رقم ثلاثة برضو المجالين متعامدين فهيبقى ال B هتساوي H جذر 2 طب النقطة رقم أربعة مجال الأرض الأعلى ومجال السلك الأسفل فهم عكس بعض ومتساويين تبقى محصلة المجال صفر طيب والنقطة رقم اتنين هيبقى مجال الارض مع مجال السلك يعني الاثنين في نفس الاتجاه والمحصله هي مجموعهم يبقى B total بيساوي 2 H صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم آه، احنا النهارده الحمد لله ربنا كرمنا واخدنا نص الفصل تقريبا والمره اللي جايه ان شاء الله هننهيه وان شاء الله ربنا يمد في عمرنا ونقدر نكمل معاكم الفيزياء الحديثه كمان للاخر باذن الله بدءا من الاسبوع اللي بعد اللي جاي ان شاء الله ويا رب ما في حاجه تعطلنا وعايز انصح طلبتي دلوقتي بحاجه الطلبه اللي اعصابها مشدوده وخاصه الناس الشاطره اللي خايفين على مستقبلهم يا اخي سلمها لله انت دلوقتي لا تملك الا حاجتين مذاكرتك يعني تعمل اللي عليك بس ما تفكرش في النتيجة دلوقتي لأن ده هيتعبك ذاكر بس وادعي ربنا وخليك عندك يعني سمو في الدعاء ما تقولش يا رب أو يعني كل واحد براحته برضه أصل في ناس يعني إيه مصمم قوي على كلية معينة يا أخي ادعي إنها تكون الخير ليك وإن ربنا ييسر لك الخير خليك مع ربنا يعني قرب قوي من ربنا في الفترة دي ويا رب كلنا نفضل قريبين من ربنا قوي آه عايز أعصابك تبقى هادية إيه اللي هيحصل يعني إيه اللي هيحصل ما تخافش بالدرجة دي لأن في طلبة دلوقتي بصراحة بشوفهم بزعل عشانهم بيبقى الطالب شاطر جدا وخوفه بيبوظ له الدنيا وعايز أنصح أولياء الأمور بحاجة لأن برضه في مشكلة عند أولي- أولياء الأمور ولي الأمر بيحب ابنه أكتر من اللازم ماشي ما قلناش حاجة راعي إن أنت ما تشحنش أكتر من اللازم لأن في طلبة يقول لي بابا طول الوقت لو ما دخلتش طب مش هيحصل كويس لازم شد حيلك لازم طب إن شاء الله يا عم بالراحة شوية طالما هو الولد بيعمل اللي عليه أو البنت بتعمل اللي عليها وبيدعي ربنا سلموها لله يعني احنا ما نشترطش فشدوا حيلكم وربنا معاكم ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته